أنتم على تسعينات اف ام
في مشوار الحياة بنقابل ناس كتير وبيربطنا بيهم علاقات منها اللي بيكمل ومنها اللي لأ أي علاقة بيكون ليها إيجابيات وسلبيات وعلشان كده لازم ناخد بالنا لما ندخل في أي علاقة جديدة عشان الموضوع ما يتطورش وتتحول لفوبيا فوبيا إيه؟ فوبيا العلاقات لو عايز تعرف شد لك كرسي بقى وتعالى وأنا أقول لك أنا أمير الغمري وأكون معاكم في برنامج شد لك كرسي
شد لك كرسي مع أمير الغمري كل يوم خميس الساعة تسعة ونص بالليل على تسعينات FM
مساء الفل على كل مستمعي تسعينات FM بداية موسم جديد والأول مرة هكون معاكم أنا أمير الغمري وبرنامج شد لك كرسي الموسم الأول واللي هنتكلم فيه عن العلاقات وفوبيا العلاقات تعرف فلان؟ ط- طبعا أعرفه اتعاملت معاه أو عشرته؟ مم، لا يبقى ما تعرفوش هو ده بالظبط اللي بيحصل لما تقرر تتعرف على أي حد جديد وتقربه منك لازم تتعامل معاه المواقف هي اللي بتبين حقيقة البني آدم اللي قدامك اوعى تحكم على كتاب من الغلاف يعني بلاش تخدعك المظاهر طيب هي العلاقات اللي انت بتتكلم عليها دي هل تقصد بيها علاقتي مع شريك حياتي بس ولا بين الصحاب ولا ممكن الزمايل ولا اي اتنين بيحبوا بعض طيب العلاقات الأسرية تقصد يعني مثلا علاقة الأب مع ابنه ولا البنت مع مامتها ولا ولا ولا الحقيقة إن من وجهة نظري ما ينفعش نفصل بين كل دول أنا بشبههم بإنها حلقات في سلسلة كلهم متصلين ببعض كلهم بيأثروا على بعض وتحسهم كده بيكملوا بعض في البرنامج وعلى مدار الثمان حلقات بإذن الله هنتكلم سوا على مراحل كل علاقة ممكن ندخلها من أول بقى لحظات ما قبل الكارثة أقصد يعني ما قبل العلاقة وبعدين بقى فترة البدايات بروعتها ومطباتها هنناقش فكرة الرصيد بتاع كل علاقة وإزاي بنزوده وطبعا لو حصل ووصلنا للنهاية يا ترى هتكون النهاية دي بقى عاملة إزاي وبعدين هنتكلم عن العلاقات اللي لازم نخلي بالنا منها وما ندخلهاش مستني مشاركتكم على 01000 42 7894 أو تابعونا على هاشتاج شد لك كرسي على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM وبفكركم بسؤال الحلقة ايه اللي بيشدك في الطرف التاني في العلاقة العلاقات معقدة وخبرتك في الحياة بتلعب دور كبير قوي في انك تقدر تفهم اللي قدامك تقدر تحدد انت عايز ايه وتعرف تحكم كويس فمبدئيا كده مفيش كتالوج او ملخص هديهولك عشان تمشي عليه ولو فاكر ان العلاقات بالبساطه دي وان الموضوع سهل ومحفوظ لا بقى انت تشد لك كرسي وتعال احكي لك من الاول نروح نسمع اغنيه علاقتنا لعبد العزيز لويس ونرجع نكمل كلامنا
ليك كل علاقتنا بداية ما يهمنا شلون بتكون النهاية لما كنا نحس نبينا حق بعضنا انت متغير بما فيه الكفاية ليك كنت طول الوقت فاضي يزعل العالم ما دامي انا راضي كنت اكثر شخص بالدنيا يهم كنت ولكن كنت هذه فعل ماضي برجع اتعرف على قلبك من الاول ويرد ذاك الفضول اللي لعب فينا نرد نشتاق نرد نحس نرد نسأل نرد نكتب على على القمرة أسامينا برجع أتعرف على قلبك من الأول ويرد ذاك الفضول اللي لعب فينا نرد نشتاق نرد نحس نرد نسأل نرد نكتب على القمرة أسامينا وين وين ذاك اللي يبين ما ينام الا اذا غمضت عيني فاقد احساسك وحشني اهتمامك كافي حس فيني تعال ارحم حنيني بس لا تسد القلب بابك انت حاضر بس اعاني من غيابك وش يفيد الغير اذا ما هل مطره وانت تدري كم اموت انا بترابك برجع اتعرف على قلبك من الاول ويرد ذاك الفضول
انتم مع شد لك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
ورجعنا نكمل كلامنا عن العلاقات من البداية كده عشان نبقى عارفين أهمية العلاقات وقد إيه بتأثر علينا تعالوا نفتكر أول علاقة في التاريخ سيدنا آدم وستنا حواء شوف ربنا لما حب يكرم سيدنا آدم ويخفف عنه خلق له ستنا حواء عشان تكون له سند ونس ورفيق تخفف عنه وتشاركه اعتبروا العلاقات محفز لاستمرار الحياه وغالبا دي الأسباب المنطقية اللي تخلي أي حد فينا يقرر ياخد القرار ويدخل علاقة بس للأسف مش ده اللي بيحصل في ناس بتقرر تدخل علاقات سواء بقى بقصد أو بدون بتاخد بالها من السبب الحقيقي الناس دي بتدخل علاقات لأسباب زي فراغ عاطفي تقليد عشان تجرب الإحساس ممكن زهق بيهرب من مشاكل عنده إحساس بالنقص في مشاعر معينة وعايز يحس بالاهتمام حد ينسى حد بحد تاني ممكن رهان تحدي النوع ده من العلاقات بيكون نوع مؤذي من النوع اللي يبدأ بسرعة وينتهي بسرعة بس يا ريته بينتهي نهاية حلوة بالعكس بياخد منك من راحتك بياخد من طاقتك كفيله انه يطفي ناس العلاقات دي علاقات مرهقة جدا بتاخد وقتك ومجهودك وراحة بالك علاقات ما فيهاش مكسب الاتنين بيخسروا بس المشكلة إن في طرف في العلاقة دي ملوش ذنب عشان كده أي حد فينا قبل ما يقرر يدخل في أي علاقة لازم يسأل نفسه هو إيه الهدف من العلاقة دي؟ يعني آخرتها إيه من الآخر؟ هل دي علاقة نهايتها الجواز مثلا؟ يعني كان نهاية طبيعية لأي علاقة؟ ولا دي علاقة مصلحة بين اتنين صحاب؟ ولا تضييع وقت؟ ما هو لازم نكون صراحة مع نفسنا قبل ما نكون صراحة مع الناس اعرف الأول أنت عايز إيه عايز علاقة عابرة وسطحية ولا عايز علاقة مستمرة عشان النوع ده من العلاقات محتاج مجهود واهتمام وطاقة ومعافرة عشان العلاقة دي ما تموتش وانت هتكون ضيعت وقتك ويا ريتها بتيجي على الوقت بس للأسف زي ما قلت العلاقات السيئة أو الغير سوية بتاخد منك انت شخصيا علاقة واحدة غلط ممكن تغير ناس وتقلب حياتهم اسأل نفسك هو أنا قادر أشيل ذنب حد حياته هتبوظ بسببي يعني تقدر تتحمل ده هل يا ترى هتكون مرتاح ومبسوط العلاقات سلاح ذو حدين يا يرفعك سابع سما ويخليك مليان طاقة ومرتاح والدنيا وردي يا إما هينزلك سابع أرض وقلبك يبقى ميت ما تحسش بأي حاجة عايش آه بتتنفس بس العلاقات بتنحت فينا أي علاقة مهما كانت بتأثر وبتتحفر جوانا بتفاصيلها الوحشة قبل الحلوة اختاروا علاقاتكم واختاروا الناس اللي تدوها وقتكم وطاقتكم اختاروا الشريك اللي تطمنوا معاه لو عملت إحصائية سريعة كده وسألت الناس اللي حواليك إيه أكتر حاجة محتاجها في أي علاقة ما تتخضش ولا تتفاجئ أبدا لما تلاقي كلمة الأمان حد أثق فيه وأكون معاه مطمن انتوا بقى لو لقيتوا العلاقة دي اللي تديكوا الأمان والراحة وفيها ثقة الله يكرمكم امسكوا فيها بإيدكوا وأسنانكوا دي اللي فعلا تستحق انكم تعاش تعافروا عشانها ما تظلموش نفسكم انكم تبقوا أداة أو وسيلة تسعد حد على حساب نفسك ما تخليش حد يستغلك بلاش تعيش دور الضحية لا بمزاجك ولا غصب عنك العلاقات الحقيقية والنظيفة اعتبرها إكسير حياة ترياء ضد التشوهات النفسية انت ممكن تعرف الشخص اللي قدامك ده مبسوط في علاقاته ولا لا بمجرد إن انت تبص عليه هتلاقي مثلا الناس تقول لك ايه شوف البت دي وشها منور ازاي او شوف الراجل مجبر على الحياه ازاي وبيشتغل بكل قوته ده حقيقي العلاقات الحلوه بتنور طريقنا بتنورنا احنا شخصيا من جوه معانا اتصال تليفوني ناخده الاول
الو الو
آه،
الو الو
طيب الو
الو ايوه مساء الخير يا أمير.
مساء الفل
آه، طيب انت دلوقتي بتقول ان احنا المفروض لما نيجي ندخل اي علاقه نسال نفسنا احنا عايزين ايه جميل صح كده صح كده واحنا ممكن ما نوصلش لاجابه نعمل ايه بقى
يعني ايه ما نوصلش للاجابه هم احنا داخلين علاقه ليه يعني انا ممكن اشوف حد اعجب بيه كويس وهو يعجب بيا جميل تمام آه، اه احنا ه- لازم نستمر ولازم تبدا علاقه عشان اعرف احنا مكملين ولا مش مكملين جميل
يبقى انا ازاي هقرر قبل ما ادخل العلاقه جميل قوي في كده الاول انت قلت كلمه جميله قوي انا وهو عايزين نكمل يعني معنى كده الموضوع ده متبادل
تمام بس طيب.
طيب. مش عايزين نكمل تبقى نوصل للنهايه الطبيعيه اللي احنا هنتجوز في الاخر اما العلاقه دي دورها احنا ايه مش عارفين لازمتها ايه اصلا احنا هنكمل ايه خلينا بنجرب علشان نشوف احنا مناسبين لبعض طيب ولا لا.
موضوع نجرب ده ممكن نقوله بطريقه تانية يعني ممكن نقول ان احنا نتعرف على بعض اكتر ندرس بعض اكتر وبعد الوقت لازم ناخد قرار نشوف هل العلاقه وانا دي اقدر اعرف اللي مناسبة؟
قدامي اخد قراره بناء على ايه او هو مفكر في حلو إيه أوي.
إزاي. ماشي انا ممكن اكون بحب الشخص اللي قدامي وعايزه اكمل معاه للاخر واتجوزه حلو.
ترى هو بيفكر ازاي بعرف ازاي جميل قوي عشان كده لازم يكون في فترة تقروا بعض فيها لازم في فترة كل واحد يعرف عيوب قبل مميزات التاني لأن اللي هيستمر واللي ينفع أتأقلم معاه هي العيوب مش المميزات فعشان كده مهم جدا إن الاتنين يكونوا عاقلين زيادة عن اللزوم ويحطوا مشاعرهم على جنب شوية ويبدأوا يدرسوا بعض نشوف هل احنا مناسبين لبعض فعلا ولا لأ وعلى مدار احنا الحلقة كده هنبقى بدانا علاقه برضه في كلا الحالات ان كان بقى مشاعرنا المتحكمه قلبنا المتحكم عقلنا احنا كده اوريدي دخلنا العلاقه اصلا جميل ما هو العلاقة دي بنخشها عشان ندرس بعض مش تضييع وقت صح ولا غلط يعني في هي الآخر في هدف سامي تضييع وقت برضه لا لو تضييع يعني هي وقت بيولوجيك كده بتبقى تضييع وقت في الاخر لا لا لا تضييع وقت ده لو حد من الاتنين بيتسلى اول الاتنين بيتسلوا وبعد شويه كده هتلاقيني بقول لك لو الاتنين بيتسلوا ماشي انتوا عارفين انتوا بتتسلوا وانتوا الاتنين بتضيعوا وقت على عيني وراسي انا مشكلتي لما يكون في حد بيتسلى والتاني مصدق والتاني فعلا وثق فيك وبدا يتعلق بيك وبدا يحبك وبدا يتشدلك هنا يبقى في مشكله هي دي بقى اللي احنا مش دي عايزينها مشكله تحصل ومعظمنا بيواجهها سواء كان بنات او رجاله بنواجهها نعرف حقيقي.
ازاي بقى التاني ده بيتسلى ما بيتسلىش هنا هو ده بقى سؤالي حلو قوي هنا بقى لازم العقل هو اللي يتحكم في القصه دي بلاش الانبهار اللي في الاول بلاش ان انا مرايه الحب عمياء لا مرايه الحب مش عمياء لازم كل والله واحد دي عاملة فينا متبشبشة.
لا لا نحاول نصلحها كانوا مقتنعين دي عاملة نحاول متبشبشة.
نصلحها ونحاول نظبطها كده ونغسلها وورق جرايد كده وجلانس ونظبط عشان نشوف اللي قدامنا ده صح ميرسي جدا على مكالمتك وتابعي معايا البرنامج عشان تعرفي انا اقصد ايه بعد شويه يا جماعه اوعوا تبيعوا قلبكم لاي حد معدي عشان فاضي محمد منير قلب فاضي
حد عايز قلب فاضي قلب طيب قلب هادي حد عايز قلب فاضي قلب طيب قلب هادي خطفك من الحزن خطف قلبي كله حنان وعطف يخطفك من الحزن خطف مستعد يحب حتى قلب عايز ينسى ماضي قلب عايز قلب فاضي قلب طيب قلب هادي حد عايز قلب فاضي قلب طيب قلب هادي قلب كله حنان وعطف يخطفك من الحزن خطف مستعد يحب حتى قلب عايز ينسى ماضي
انتم مع شد لك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
ونرجع ونرجع ناخد مكالمة الأول قبل ما نطلع ونتكلم على كلامنا ونكمله ألو
الو أيوه
ايوه معاك مين معايا؟
ايوه معاك لا ممكن تعرفك شوية
ايه
ألو
الو أيوه مين معايا؟
ايوه معاك احمد وهبه معاك أهلا شمس أحمد أخبارك؟
تمام الحمد لله متابع معانا الحلقة من أول؟
ايه بتابع الحلقة معايا من الأول؟
متابع الحلقه معاك من الاول لا طبعا طيب إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ عايز تقول لنا إيه؟
آه الاول انا كنت آه زمان كده كنت ببقى نايم جنب جدتي وانا صغير تمام كنت ببقى سامع آه يعني شويه برامج في الراديو كنت بتابعها معاها زي الف ليله وليله زوزو نبيل آه ذكريات الله عليك ده خبرتي على التراث التراث جميل كنت آه كنت بحس بصراحه اول ما سمعت صوتك ان انت رجعتني للزمن ده يا نهار أبيض ده دي شهادة شهادة أعتز بيها كويس والله جدا.
ربنا يخليك يا رب تسلم لي
الحاجه الثانيه كنت عايز اقول رايي في في الموضوع اللي انت بتطرحه هو
اتفضل موضوع طبعا جميل جدا بس انا شايف ان احنا وانت تحديدا بتتكلم دلوقتي العقل اكتر يعني انا عشان اكون في علاقه فانا كده ناوي عليها او بفكر ان انا اعملها المشكله حقيقي ان العلاقه بتبقى جايه انت ما تعرفش إن هي مره واحده انا شفت حد فده اتشدت له عباره عن شكل أو خبط موقف لزق جميل.
كده على طول
ايه خبط لزقه كده على طول ايوه ال- ال- قلبي هو اللي اتحرك فانا ما بعرفش افكر بعقلي انا بفكر بقلبي فحته ان انا احكم ان انا احكم عليه او ان انا اقول هو كويس ولا لا انا ببقى في حاله اصلا انا زي ما اكون معمي مش عارف افكر مسحور بالظبط كده مسحور جميل وبعدين في غلطات كتير جدا بتحصل قدامي انا ساعات ممكن اكون شايفها ومطنش او شايفها وعامل مش واخد بالي او مش شايفها اصلا جميل الحاله دي اخلي عقلي يشتغل ازاي حلو أخرج أوي.
بره السحر ده ازاي حلو قوي هو ده اللي انا محتاج اعرفه الفاصل ده آه.
نتكلم فيه بالذات عن النقطة دي عايزك تكمل معنا الحلقة وتسمع رأيي في القصة دي اكيد اكمل أشكرك على مكالمتك وأتمنى دايما تتابعنا بإذن الله كل أسبوع ان شاء الله شكرا بالتوفيق يا أمير.
شكرا ميرسي جدا لذوقك شكرا تعالوا بقى نشوف ونسأل نفسنا ايه اللي يخلي حد يتشد للتاني يعني ايه الحاجة اللي تخليك تقرر تدخل في علاقة مع حد مبدئيا كده موضوع الانجذاب لحد ده ملوش قاعدة يعني ملوش أسباب واضحة ولا ثابتة ممكن تلاقي حد اتشد لحد مثلا عشان شكله مظهره ريحة البرفيوم بتاعه شخصيته صوته لون عينيه ضحكته شعره واد تقيل كده او داحت دمه خفيف بس لو خدت بالك اغلبها حاجات خارجيه هي اللي بتشدك وعلى راي المثل ان الانطباعات الاولى تدوم رغم طبعا عدم اقتناعي التام بالمبدا ده بس لو جينا بقى وسالنا السؤال بشكل تاني انت بتحب الشخص ده بالذات ليه هنا بقى الموضوع هيختلف تماما هتلاقيك كده وقفت وبدات تفكر وغالبا مش هتلاقي رد وهتقول معرفش انا بحبه كده على بعضه ومعرفش ليه انك تحب اصلا ده ليفل عالي جدا من العلاقات ملوش علاقه لا بالمظاهر ولا بالانطباعات الاولى لما بتحكم على حد بالمظهر فانت كده بتخسر كتير قوي بتخسر ناس من جواها نضيف بس مظهرها ما كانش عاجبك بتخسر ناس اصيله ممكن ما يشدكش شكلهم الاعتماد على المظهر كارثه وخصوصا في الزمن الجميل ده كل حاجه بقت فالصو وفيك بلاش تنخدعوا ويكون حكمكم دايما بالمظهر في ناس كتير قوي بتعرف تخلي شكلها حلو ولبسها شيك بس من جوه فاضية عندها نقص ومليانه كلاكيع وكذب قريت مره جمله بتقول لا تحكم على الشخص من مظهره الخارجي فالورود تسكنها الحشرات فكر كده كم مره حصل معاك انك تحكم على حد انه مش كويس او تاخد عنه فكره ما يعني ومع الوقت والمواقف تلاقي حاجات عكس ما كنت متخيل تماما وتلاقيه كده غير ما انت كنت مفتكر لان حكمك كان بالمظهر وقتها كان وجهه نظرك محدوده ما كانتش الصوره واضحه خليني اقول لك بقى حاجه لو انت رايح انترفيو تفتكر هتروح متبهدل او مش على سنجة عشرة مثلا لا طبيعي هتكون مجهز نفسك ومستعد ومذاكر ومخطط لكل حاجه هي دي العلاقات اللي بتقوم على المظهر في ناس بتعرف تعمل ده في حياتها وده العادي بتاعها اصلا ده اكل عيشها يعني عشان كده بلاش تحكم على الشخص من بره وعلى رأي المثل يا واخد القرد على ماله بكرة يروح المال ويفضل القرد على حاله مع اعتذار طبعا للقرد عشان كده خد وقتك وادي لنفسك فرصة تتعرف على الطرف التاني ده عشان تعرف تحدد هل فعلا الانطباع الأولاني ده كان صح ولا لأ في ناس بتقول إنهم مؤمنين بالحب من أول نظرة وأنا الصراحة مش مقتنع بحاجة زي دي لأن الحب ده قصة تانية خالص الناس دايما بتخلط ما بين الانبهار او الاعجاب وبيخلوه حب هما عايزين يقتنعوا ان ده حب يمكن دي بقى حاجه نفسيه عشان الناس دي بتكون محرومه مثلا من الحب نفسها تعيش الاحساس ده انها تتحب وتتحب ممكن والله ده احساس مطلوب ومرغوب فيه يعني عند ناس كتير وناس كتير بتدور عليه حتى لو عارفين ان العلاقه دي غلط بس هما عندهم مجرد الاحساس انهم بيحبوا يعني ده كده نشوه ارضاء للذات وآه بقى لو وقعوا في حد مستغل هتكون النتيجة كارثية خلي بالك إن مش كل اللي بيلمع دايما بيكون ذهب في مقولة لشمس الدين التبريزي بتقول تهوى العين من يعجبها ويهوى العقل من يفهمه أما الروح فلا تهوى إلا من يشبهها يا جماعة باش استعجال دوروا على اللي شبهكم على اللي يستحق التعب والمعافرة الحياة أصلا صعبة فبلاش تصعبوها على نفسكم أكتر بعلاقات مرهقة تسحب منك وتستنفذك اتقل تاخد حاجة نظيفة والأهم طبعا إنك تطلع الحلو اللي جواك وبس أمير عيد والعسيلي طلع الحلو بس
فتحت عين وغمضت عين اصل الاتنين مش متفقين عين شايفة الحلو الحلو بس والعين التانية شايفة العكس بنت جميلة واقفة بتبص افتكرتني بغمز قالت لي بس جمالها جبار وانا شكلي يعني نص نص قربت مني وفوداني بدأت تهمس قالت لي بس غص ما تفكرش كتير واحس هات ايديك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما تضيق حواليك هندع عليك نهار بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس قالت لي بس غص ما تفكرش كتير واحس هات ايديك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما تضيق حواليك هندع عليك نهار بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس طلع الحلو بس
انتم مع شدلك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
ورجعت لكم معانا اتصال ونقول أيوة ألو ايوه أيوة أيوة، امير ازيك الحمد لله تمام شيماء صح كده تمام صح كده يا هلا بيكي إيه، اولا البرنامج فكرته حلوه جدا لانه متناسب جدا مع الزمن اللي احنا فيه يعني والعلاقات اللي فيه كتيره جميل واهم حاجه الواحد بيتشده فيه بيتشده مع الطرف التاني اول حاجه ان هو يبقى فيه حاجات فيه كتير شبه جميل ويكون حاجات قريبه كتير من بعض ما ينفعش الواحد يدخل في علاقه مع حد ويكونوا مختلفين كتير يعني ويكون يعني انت لازم كده يبقى- بتاكدي كلمه شمس الدين تبريزي
لازم طبعا
لازم الاتنين يكونوا شبه بعض لازم بس ده مش ممل لازم شويه يبقى فيه شبه ولا ده ده ما مطلوب ينفعش ان يبقى سالب ونيجب واقول العلاقه هتنجح لازم يبقى فيهم شبه من بعض ولازم في حاجات كتير قوي مبنيه عليه كويس شبه بعض ويبقوا مرتاحين لبعض ويبقوا فيهم حاجات كتير قوي مشتركه مع يعني تبقى كيمياء واحده
طبعا لازم لازم كيمياء واحده
انا سعيد عشان أن... يعني عشان اضمن نجاح العلاقه يعني على الاقل على الاقل هيبقى في حاجات ربطانه مع بعض في حاجات متاكده ان هي تنجح لان احنا شبه بعض جميل متابعة بعض دي بقى بيتقال على حاجات كتير قوي بقى بيتقال فيها حاجات كتير بس هو لازم يبقى فيهم حاجات من بعض كتير عشان اضمن ان على الاقل يبقى العلاقه شكلها ما تبقاش فيك ما تبقاش مزيفه ما جميل.
يبقاش كل واحد قصده حاجه وحشه او تسويه كويس على الاقل يبقى فيها مستقر ومع الوقت العيوب اللي بتبان دي احنا لو احنا عندنا رصيد بنبدا نتاقلم عليها او مظبوط.
بنحاول يعني نتعامل معاها نتعامل معاها هي التعامل معاها يعني هنغمض عينينا عليها بس هي اكيد برضو العيوب دي بيبقى لها برضو حدود حدود يعني بالظبط بالظبط هو من الاول يعني المفروض يبقى كل واحد داخل في علاقه مع حد سواء بقى علاقه شغل في علاقه حب جواز لازم يبقى فيه كده حاط- حاطين قوانين كده و- وحاجات اساسيه بيمشوا عليها جميل جدا انا سعيد جدا جدا برايك وبشكرك جدا واتمنى تكوني دايما متابعه لبرنامجي
ان شاء الله شكراً جزيلاً.
بالتوفيق يا رب إن شاء ميرسي الله.
جدا لذوقك شكرا خلاصة الكلام العلاقات مش لعبة هنجربها شوية ولما نزهق منها هنسيبها ونجرب لعبة جديدة أي علاقة بتدخلها أو بتكون جزء منها بتعلم فيك وبتسيب أثر جواك حتى لو أنت أو أنتي من النوع اللي بيحب يتسلى ويضيع وقته أوكي عايز تضيع وقت ماشي بس ضيعه في حاجة تانية إنما الناس اللي أنت بتظلمهم معاك دول ملهمش ذنب دور على حد شبهك بيتسلى هو كمان واستهبلوا سوا بلاش الناس اللي صدقتك ووثقت فيك كفايه بهدله الثقه اللي من دول بقت غاليه ولو لقيت حد وثق فيك ومأمن لك وكمان بدأ يتعلق بيك حافظ عليه أو انهي العلاقة دي فورا قبل ما يتعلق بيك أكتر طالما أنت داخل تتسلى ومش ناوي تكمل ما تعلقوش حد بيكم وانتم مش قد المسؤولية دي في ناس بتتعلق بأشياء اوعوا تستغلوا ده وتخليهم يتعلقوا بيكم اكتر ويحسوا انهم خلاص نجوا من الغرق وفي الاخر انتوا تكونوا كتلة حديد تغرقهم العلاقات وعد عهد والتزام احنا ممكن نغلط مفيش ادنى مشكلة ممكن نختار غلط ماشي بس نتعلم والاهم انك لو من الاول عارف انك مش قدها يبقى بلاش تدخل فيها بلاش تقرب من حد ما تعشموش الناس فيكم وتظهروا احسن ما عندكم وانتم من جوه اصلا مش سالكين ما تكذبوش وما تخونوش وتلعبوا المشاعر كفايه اذيه الناس مش متحمله احنا اغلبنا ماشي بالعلاج يا جماعه والله فكفايه فرهضه كل واحد يكون كده قد كلامه بقى سواء ست او راجل اما نصيحتي ليكم ما تصلحوش الغلط بغلط وما تاخدوش ذنب ناس بناس تانية الانتقام من حد ظلمك مش بيكون ابدا في حد تاني ولا شخص كل ذنبه انه شبه الشخص اللي ظلمك او يعني في منه شويه ولو طلعت من علاقه فاشله مفيش مشكله خد وقتك شوف الغلط كان فين ولو الغلط عندك ابدا بنفسك واجهها وصلح عيوبك ما هو محدش كامل يا جماعه ومحدش ينفع يطلب منك تبقى كامل الكمال لله وحده احنا بندور على حد عيوبه نقدر نقبلها ونعيش معاها اصل محدش فينا مفهوش عيوب بس في عيوب نقبلها وعيوب لا وعلى فكرة حتى دي بتفرق من واحد للتاني يعني مفيش حد ينفع كده يمشي يدور في وشوش الناس على علاقة العلاقة الحقيقية هي اللي تتبني من الاتنين اللي يكون معاك على المر قبل الحلو الكلام الجميل مفيش أسهل منه هتكون فين لما أكون محتاج لك هتبقى معايا ولا مش هتتحملني أنا عايزك وأنا مش كويس محتاجك أكتر لما ما أكونش بخير واحب اختم بكلمه في رايي احسن ما كتب عن العلاقات رساله من كافكا الى ميلينا انا سيء بائس ولا اصلح للعلاقات رغم هذا فالبهجه التي يخلقها وجودك تجعلني اتحمل اي شيء وكان متوقع رد ميلينا حتى لو كنت مجرد جثه ملقاه على الطريق فانا احبك كلامنا النهارده خلص الاسبوع اللي جاي في ميعادنا باذن الله هنتكلم عن المرحله الاولى في اي علاقه القرار هتعمل ايه عشان تعبر عن اللي جواك ويا ترى هتبقى مين انت وناس تانيين استنوني يوم الخميس الجاي الساعه 9:30 ونص كنت معكم أمير الغمري وبرنامج شدر الكرسي أسيبكم دلوقتي مع أغنية أدهم نابلسي اقبلني هيك مع السلامة
تقبلني ليش انت مصر تغيرني تخليني ابقى حدا ابدا ما بيشبهني تقبلني ليش انت مصر تغيرني تخليني ابقى حدا ابدا ما بيشبهني انا لو ابقى متل ما بدك صدق وقتها رح تخسرني انت عندك حب السيطرة بدك قلب على المسطرة تلغي روح وتغيرها مش قلبي انت عندك حب السيطرة بدك قلب على المسطرة تلغي روح وتغيرها مش قلبي